أحمد لا والذي فطر السماء ما هم لأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم لأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم لأمة خير خلق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة وسيكون حديثنا بدءا من هذه الحلقة في سياق غير السياق الذي كنا نتحدث فيه منذ عدة حلقات فقد كنا نتحدث في الحلقات الماضية عن موقف الشيعة من أصول أهل السنة والجماعة ومن أدلة الأحكام عندنا وأصولها فذكرنا موقفهم من القرآن الكريم وذكرنا موقفهم من السنة النبوية المطهرة وذكرنا موقفهم من الإجماع وأن القوم مخالفون في كل هذا لجماعة المسلمين فالقرآن عندهم محرف وما بقي مما لم يحرف في نظرهم فقد حرفوه بتأويله تأويلا باطنيا لا علاقة له لا باللفظ ولا بالدلالة ولا حتى بالسياق فصار القرآن في واد وأفهامهم في واد آخر لا يربط بينها شيء قط إلا العتة والجنون لا علاقة على الإطلاق بين ما يزعمون أنه تأويل القرآن وبين نصوص القرآن الكريم فحتى ما سلم من دعوى التحريف عندهم حرفوه تأويلا والتأويل إحدى شعب التحريف أحيانا وأما السنة فليس عند القوم مما نعرفه نحن من السنة شيء لأن نقلة السنة عندهم كفار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نظر هؤلاء اللئام الطغام كفار ورواية الكافر مردودة وعليه فلا يوثق في شيء من نقلهم وتبقى السنة عندهم هي أقوال الأئمة الأئمة الاثنى عشر وما نقل عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آل البيت وطبعا الروايات من طريق آل البيت قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم كتبهم لما معظم كتبهم لما تيجي تطالع كتب القوم ترى أن السواد الأعظم من الروايات فيها منقول عن جعفر الصادق وعن الباقر وعن الحسن والحسين وهكذا وأغلبها عن جعفر الصادق رضي الله عنه وكله كذب على جعفر وعلى أبائه الأطهار رضي الله عنهم جميعا ولذلك اضطروا أن يقولوا إن كلام الأئمة ككلام الرسول ومش بس كده كمان ده وسعوها شوية كمان وقال لك بل ككلام الله عز وجل وبالتالي لا مانع عندهم ولا محظور أنك تقول مثلا في قول جعفر قال الله عز وجل وتروح جايب كلام جعفر الصادق رضي الله عن جعفر وبرأه من افتراء هؤلاء المجرمين أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تروح جايب كلام مثلا الحسن العسكري ولا حاجة أو تجيب كلام القائم اللي إيه اللي ما حدش عارف هو فين دوت المزعوم المهدي المنتظر المزعوم اللي دخل السرداب وتاه ومش لاقيه مش هيلاقوه خالص لأنه ما حصلش فلا مانع انك تجيب الفبركه اللي فبركها اي واحد كذاب نصاب ينصب عليهم من مدعي النيابه عن المهدي وتقول فيه قال الله عز وجل او تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا طبعا صار دينهم لا يوثق به لان ده كلام فارغ لا قران شغال ولا سنة موجودة وأي حد يقول أي كلام ويفتريه على هذا الم- ال- المستخبي بتاعهم وبعد كده ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الله عز وجل ده ده ده, ده خلطبيطة دي مش دين خالص ولا ده كلام يمكن أن يقبله شخص يعني ينتقي لدينه وينظر فيما يسمع ويعمل عقله على الأقل أو حتى يعمل ال- الأصول في تلقي هذا الدين المزعوم وأما الإجماع فليس عندهم إجماع إلا ما وافق قول الحجة الإمام إذا فالحجية عندهم مثل الإجماع ده لقول الإمام فعندهم شرط الإجماع ألا ينعقد إلا على قول إمام لازم يكون الإمام قال الكلام ده بحيث يبقى الإجماع يعني لو الإجماع جه على مسألة الإمام ليه فيها كلام يبقى إجماع لو اجتمعت الأمة كلها على قول ولم يقل به أحد الأئمة بتاعتهم يبقى ده مش إجماع ولا حاجة يبقى إذا مفيش حاجة اسمها إجماع في الحقيقة ده هو كلام الإيه كلام الإمام بتاعهم ولو وجدوا أن قولا من أقوالهم يوافق إجماع السنة فيجب رده والعلة في رده إيه أنه وافق إجماع السنة لو أهل السنة أجمعوا على شيء لازم هم خلف تعرف يخلفوه فورا وده يدل على أنهم تولوا غير سبيل المؤمنين ليه؟ لأن يعني ده هم جماعة بي- بيت- بيتحروا مخالفة السنة وأهل السنة والجماعة وهم أصل الإسلام ونقاوة المسلمين وهم المسلمون بحق وهؤلاء الطغام أبناء دين آخر يراد به أن يلصق بالإسلام ولكن نسبه من الإسلام كما قال الشاعر وأشهد أن أن نسلك من زياد كنسل الفيل من ولد الأتاني هو الفيل يرى بالحمار حاجة ما يربلوش حاجة يعني ممكن يبقى الحمار مثلا ابن الفيل أبدا خالص ما ما تحصلش فبنفس هذا النمط يقال إذا, إذا أراد أحد أن يلصق نسب الشيعة بالإسلام لا علاقة لهم به أصلا لا علاقة لهم به أساسا هم دين آخر هم أنفسهم أقروا بهذا في كثير من كلام متقدميهم ومتأخريهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون ويخلدون في نوم عميق وسيفاجؤون ويص- ويصحون على ما لا يحمد عقباه وبالله تستدفع البلايا كان هذا ال- ال- الحديث السابق حول هذه الأصول عند أهل السنة اللي هي أصول الإسلام المر- المرجعية عندما نختلف نرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع لكن القوم ليس عندهم من صفة هذا الذي نحكيه شيء إنما لهم أصول أخرى أصول أخرى لا علاقة للمسلمين بها أصلا ولم يسمع بها الصحابة ولا التابعون ولا يتبعوهم ولا أحد قط هم اخترعوها كده مع نفسهم على حد ما قال قائلهم إن التشيع بذرة بذرها الرسول زعموا مع الإسلام بذر بذرتين بذرة الإسلام وبذرة التشيع طب ده هم اللي قالوا إن التشيع ده حاجة جديدة غير الإسلام وإلا لو كان هو منه كان تكفي بذرة واحدة يطلع منها فرعين ولا حاجة لكن هذا كله لم يكن ففي هذا الحديث الجديد سنتناول عقائد بقى القوم التي خالفوا بها السنة والتي لا يمكن لشيعي أن يخرج عنها وإن ادعى خلاف ذلك كما ادعوا خلاف ما قلناه عنهم فيما يتعلق بمخالفتهم الفجة لأهل السنة والجماعة وكونهم يردون كل أصول أهل السنة والجماعة بل إن أي قول يوافق السنة ينبغي رده عند القوم أي كلام حتى سئل جعفر على حد زعمهم الفاسد وجعفر عافاه الله من هذا الهراء والبلاء لو وجدنا قولا لو عندنا قولين في المذهب أحدهما يوافق السنة أهل السنة والجماعة يعني قال ي- يرد فورا من غير كلام بس ما تفكرش طب لو القولين موجودين عند أهل السنة والجماعة الخلاف اللي عندنا زي الخلاف اللي عندهم قال لك توقف ما تاخدش بواحد منهم شناعة يعني ما- ولا ولا ناخد ولا واحد ولا نوافقكم في حاجة خالص ثم يأتي اليوم من يريد التقريب بين بيننا وبينهم هذا لا يدري من الشيعة ولا يدري أصلا من السنة ده ده زي اللي وقع رأس على السلم لا اللي, شو لا اللي فوق شايفه ولا تحت شايفه هو لا ما لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا هو عل لا ولا هو عليم بمذهب السنة أصلا ولا هو عارف بمذهب الإيه الشيعة هو عايز يوفق بين حاجتين ما يعرفهمش وبالتالي ترى العجب العجاب فأهم العقائد التي يخالف فيها الشيعة السنة والجماعة عقيدة الإمامة الإمامة وعقيدة عصمة الإمام هيرة الإمامة بس ون- ون- نقف عند كده ده هما بيعتقدوا أن الإمام دوت المنصوص عليه المكلف بنص الله تعالى عليه أو نص رسوله عليه ده معصوم طيب والتقية وديت من مصيبة المصائب لأنه هو مهما يتكلم ما تصدقوش الانتقية عندهم كما سنتكلم عنها مفصلا في بابها تسعة عشار الدين والرجل عندهم كلما ازداد تقية نفاقا يعني وكذبا كلما صار أعظم وأعلم وأجل كلما يبقى نصاب أكثر ومجرم أكثر وكذاب أكثر كلما يبدأ أعلم وأتقى لله عز وجل قبحهم الله والبداء البداء إن ربنا جل في علاه حاشاه مما يقول المجرمون وعلى علوا كبيرا بعد ما يعمل حاجة يبدو له شيء آخر يغير رأيه ويجيب كلام جديد حاشاه من هذا والرجعة ان اللي علي دوت عليه السلام رضي الله تعالى عنه سيدنا علي مات ما ماتش ده هو في السحاب وراجع بيجيب حاجة وجاي يعني وهكذا جميع ايه والجماعه واخدين على رايح جاي ده كلهم بيروحوا وبيقول لك هيجوا وما فيش حد بيجي ومصدقين مع مرور 1400 عام ولسه مصدقين طب هتقول لهم ايه دول ده العاقل لو واحد قال له انا هجيب حاجه وجاي لو واحد خد منه فلوس ولو نذرا يسيرا قال له هات 10 جنيه هروح اجيب حاجه ليك وارجع وتاخر ساعه واحده بس هيقع في قلبه الشك ودي 10 جنيه مش حاجه يعني مش مش فلوس يعني لكن هيتغاظ وهيقول لك ده نصاب ضحك عليا المجرم ده قال لي رايح وهيجيب حاجه بفلوسهم وما رجعش طب ده خد دينهم هم هو كل حاجه زي ما قلنا قبل كده القران المحفوظ اللي مش محرف ال 20000 ايه ده الكبير قوي دوت مع سيدنا علي سيدنا علي سليم اللي بعديه عليه ولو خدوا المهد المصدر وراح وما جاش بقى له 1200 سنه مش عايز يرجع بالقران مستني ايه مش عارف وكل حاجه مع الامام وكل حاجه مع مع المهد المنتظر هيجيبها وهو جاي ان شاء الله وال... والأخ بقى له 1200 سنة وما رجعش ومش هيرجع ولسه واقفين مستنيينه دول غلبوا الناس بتاعوت الأربعين دول اللي هم الراجل ما كانش مصدق وكان مستغرب وهو كان فهمهم غلط يعني بس كان مستغرب لهم يحكى أن جماعة أن رجلا مر على قوم جالسين عند بيت فقال ما لكم جلوسا هكذا انتوا قاعدين تعملوا هنا فقالوا هذا أربعين رجل هذا أربعين رجل مات ده أربعين واحد ميت فقال لهم أربعون رجلا ماتوا مرة واحدة قال لا قالوا له لا فهمت خطأ إنه رجل واحد مات منذ أربعين يوما فقال ولم تدفنوه إلى, إلى, إلى الساعة ولسه مش عايزين تغسلوه تدفنوه قال يا عم في إيه أنت رحمة ركز شوية معانا دفناه منذ أربعين يوما قال وما زلتم جلوسا إلى الآن تنتظرون ماذا ده بنفهمه منين ده ما بيفهمش خالص يقول يا عم ده احنا خلاص يا عم الحاج ده احنا دفننا 40 يوم وروحنا بيوتنا وعشنا حياتنا خالص وجينا النهارده نعمله ال 40 بتاعه اللي هو اصلا بدعه يعني فالراجل كان مستغرب قوي ما كانش بيفهم يعني اصلا ان هم واقفين 40 يوم مستنيين طب دول بقى لهم 1200 سنه واقفين مستنيين جايبين حمار ها آه قريبهم يعني على حد قول الشعبي لو كانوا لو كانوا من غير البشر لكانوا حميرا هذا من كلام الشعبي امام التابعين فجايبين حمار واقفين بيه عند سرداب سامراء وجايبين شوالين فول وقاعدين مستنيين اللي بيطلع وما هوش طالع انه ما دخلش كيف يخرج من, لا من لم يدخل أصلا ولسه قاعدين العجيب ان هم لسه قاعدين مستنيين ومصدقين ما تفهمش ازاي ما تفهمش ازاي بقول لك لو 10 جنيه واحد قدها وراح يجيب بيها حاجه وما رجعش هقول نصاب على طول من غير ما افكر يعني او اقول ده بيضحك عليا او هتشكك هروح ابحث عنه واعمل اي حاجه لو ما لقيتوش اقول لا خلاص يبقى هرب بالفلوس هم مش فلوس السهل يا رب بس هرب وهيبقى ظني فيه سيء لكن ده واحد لا شفته ولا عرفه ولا حد شافه ولا حتى اهله شافوه ده حتى الجماعة اللي هم قالوا الحسن العسكري بعد ما الحسن العسكري رضي الله عنه مات قسموا الميراث وتربصوا بنسائه واستبرأوهم وجواريه وتأكدوا أنه لم يعقب وكان عقيما لا يلد أصلا ما كانش مخلف وقسموا ميراثه وخلصوا الدنيا خلاص وبعد خمس سنين جالهم واحد من خارج العيلة ما حدش يعرفه لا من بني هاشم ولا من قريش أصلا واحد من ما تعرفش جاي من داهية وقال لهم ده الحسن خلف ولد خلف ولد ولد ده مستخبي بقاله خمس سنين طب مستخبي ليه لم يسأل أحد نفسه هذا السؤال مش معنى هو مستخبي يعني ولماذا خلف سنن آباء آباء كلهم كانوا ظاهرين وموجودين معانا وآخرهم أبوه ده مستخبي ليه ومصيره وقال لا هيطلع قريبا يعني وانتظرونا دي ما قريبا دي ما حصلتش خالص بأنه 1200 عام والجماعة مصدقين وساكتين وراضيين ومش شاكين ولا فرق ده دول ماتوا أكيد دول ده هؤلاء أموات غير أحياء الناس فقدوا عقولهم وقلوبهم وكل شيء ما عندهمش حاجة خالص ولهذا كان كلام السلف فيهم كلاما ثقيلا جدا جدا وهم يستحقون هذا وأكثر منه فالغيبة ان هو الايه الرجعة هيرجع يعني راجع جاي خليك قاعد مستني وطبعا اعتقادهم في الصحابة تكفير الصحابة ونحو ذلك هنبدأ النهاردة بأول أول عقيدة من عقائد القوم وهي ركن المذهب الشيعي ركن الأركان وأ- وأكمل وأكبر عقائد القوم وعليها تدور كل المصائب هي سبب كل مصائب الشيعة الإمامة دي ومن أجلها كسروا الدنيا وخالفوا الدنيا جميعا واخترعوا بقية المصائب إيه, إيه بقى الإمامة اللي اللي بهدلة الدنيا دي إيه القصة يعني فهمونا بقى طيب احنا هننقل طبعا كما هي العادة احنا في هذا البرنامج من أوله إلى آخره لم ننقل حرفا عن واحد من أهل السنة هننقل كلامنا كله من كتبهم المعتبرة المعتمدة التي لا يستطيع أحد أن ينكر مما نقول حرفا أو ينكر تفسيره مش بس ينكر إن هي موجودة ينكر فهمنا لذلك الراجل فيهم الذي يشعر أنه رجل عنده يعني عقل أو عنده مسحة عقل يطلع يقول لنا كده ويجي ويجيب احنا قلنا كلام عن الشيعة نقلناه من كتبهم ويقول ده مش موجود عندنا واحنا هنقف فورا يبقى دي آخر حلقة في البرنامج لما يجيب واحد منهم حرف مش هقول كلمة ولا أقول عبارة ولا أقول سطر ولا لا لا لا حرف يجيب الكتاب بتاعهم ويقول إن الحرف ده أنتوا قلتوه مش موجود عندنا في كتبنا أو مش بس كده كمان يقول أنتوا قلتوه بس فاهمينه غلط لا ده احنا بنقول كلامهم بفهمهم هم وهم لا يملكون إنكاره أبدا وهذا تحدي مفتوح إلى يوم القيامة طول ما احنا عايشين وبعد ما نموت كمان اللي يعرف يجيب حاجة قلناها مش في كتب الشيعة أو هم لا يعتقدونها أو على خلاف تصورهم أو فهمهم هنقفل البرنامج ده خالص مش هنتكلم تاني نبقى احنا ناس كدابين فعلا لكنهم لا يجرؤون على هذا ولا يقوى أحد منهم أن يتعرض لشيء مما قلنا يسمعونه ويدسون رؤوسهم في الطين ويروحوا يشتموا في الص- في الصحابة بس هذا قصار أمرهم فلا ترى فيهم أحد يقدر ولا يجرؤ يرد على الكلام اللي بنقوله ده بقى لنا هو شهور هم بس عاملين يصوتوا ويشتموا ويهيصوا ويت- ويتشنجوا وخلاص لكن حد راجل يقدر يرد حاجة مما نقوله أبدا ولن يستطيعوا امال يعملوا ايه يروحوا بقى هم ايه عايزين يشغلونا في شيء اخر يشتم هو الصحابه عشان احنا نسيب الكلام دوت ونروح نقول له لا ما تشتمش ونتحول لمدافع بدلا بدلا من كوننا مهاجمين احنا الان بنهاجم اهو بندق حصونهم على رؤوسهم ولا يملكون لها ردا فهم بدل ما يرد ويحمي اصوله المكسره تلاقي رايح يشتم يقول لك ابو بكر كافر وعمر كافر وناظروني على هذا لا مش هنناظرك في دين ولن نكلمك فيها اصلا لان هذا عبث انت اصلا ما جبتش حاجه تت- ترد عليها طب انت ما قلتش حاجه خالص طب يقولوا ابوك ابو بكر كافر ليه كده طب انا اقول لك برضه انت كافر ليه كده خلاص هو ده مش ده مش دي مش مناظره علميه ده مش كلام علمي ده ده, ده تهييس اي حد يقوله ده تهجيص يعني كما يقول العوام اي حد يقعد يقول كلامه خلاص لكن احنا بنتكلم هو بيقول كلام من كتبك كلام واضح جدا الدلاله واضح المعنى تواتر النقل عن علمائكم في فهمه كما نقول ومفيش حد بقول هو راجل إلى الآن في عربهم أو عجمهم يجرؤ أن يرد حرفا مما قلناه ولن يستطيعوا وده احنا قاعدين نتفرج وبن- وبنشوف لكنهم يشتمون ويلوزون بالايه بال- بالتهجم على الصحابة عشان يشغلون عن هذا عن هذا البيان ولن ننشغل عنه ريحوا دماغكم يعني آه، لا يضر السحاب نبح الكلاب كما يقول القائل والصحابة فوق هذا ولا أحد يستطيع أصلا يأتي بشيء صحيح ثابت يغض من قدرهم أساسا يعني وكل ما يأز- يذكره هؤلاء الطغام إما أحاديث موضوعة مما صنعته أيديهم أو أفهام سقيمة وهم أهل ذلك القوم لا عقل ولا نقل فماذا تنتظر منهم لا عقل ولا نقل هيقولوا إيه خليهم يقولوا فمعنى الإمامة عند الشيعة من كتبهم يقول محمد حسين آل كاشف الغطا وطبعا احنا قلنا هو سمي بهذا الرجل عشان عمل كشف الغطا كتاب اسمه كشف الغطا وليته ما كشف الغطا كان خلاها مستخبيه وم- ومتغطيه بلاش بلاش قرف فيقول كشف الغطا دوت ان الامامه منصب الهي كالنبوه اسمع بقى وت- اسمع وصلى على النبي زي ما بيقول صلى الله عليه وسلم ان الامامه منصب الهي كالنبوه فكأم فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للرسالة والنبوة ويعيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه الله تعالى يختار الولي يختار الإمام عفوا ويأمر نبيه بالنص عليه يعني النبي نص على إمامة الاثناشر من أول سيدنا علي لغاية الحسن الإيه لغاية محمد ابن الحسن العسكري اللي هو المهدي المنتظر المزعوم ال- الخرافة دوت الم- المخفي اللي ما طلعش ومش هيطلع لأنه ما دخلش زي ما قلنا خد بالك فهم الراجل بيقول لك ان الله يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه طب أمره فين بقى عايزين بقى الآية بتاعت الأمر دي وربنا يأمره كده يعني فين مش في القرآن برضو وما ده بقى مربط الفرس هتيجي تقول له كده يقول لك ما احنا قلنا يا عم القرآن محرف وفيه 12 آية محذوفة 12000 12000 آية طايرين انتوا خبتوهم الصحابة خبوهم كان منهم الآية بتاعت الأمر دي اللي ربنا بيقول فيها نبي يا رسول الله بين الجماعة الايه الأئمة من بعدك وقول لنا على أساميهم وقال عليهم واحد واحد عشان كده قلت لكم ان مس- مسألة الإمامة هي هي المحرك اللي هو اللي نسج كل خيوط العنكبوت بتاعت مذهب الروافض لما هيقولوا فيها كلام التقيل دوت والفخامة دي والعظمة دي وما تلاقيش ولا آية في القرآن تتكلم عن الإمامة طب اللي هي حاجة كبيرة قوي كده وأهم من الصلاة ومن الصيام و- ومن الإسلام على خمس الإمامة مكان الشهادتين والصيام والصلاة والحج والزكاة طب حطوا لنا آية في المصحف تجيب سيرتها تر- تشاور عليها كده ما في ما تلاقيش طب يا جماعة ردوا يقول لك ما هنقول لكم بقى بس بيننا وبينكم يعني وروحوا يقولوا في كتبهم إيه وينكرون هذا الكلام ش- أحيانا ال- ال- الجوانا منهم ينكرون لكن الجماعة الشجعان الباطل بيقولوه ان القران اتحرف وان كان في ايات بتقول كده بس اتحذفت اتحذفها الصحابه واتباعهم وخبوها وهي مع سيدنا علي مع ادها للمهدي المنتظر ويطلعها اخر الز- اخر الزمان ان شاء الله السنه الجايه يعني فيقول لك فكذلك يختار الله الامام يختار الله للامامه من يشاء ويامر نبيه بالنص عليه هم يعتقدون في الامامه ما المسلمين كلهم يعتقدون ان وجود الامامه الامامه هذه من ما شيء مهم جدا من الواجبات الكبار ويجب نصب خليفه وامام طب ما مذهب السنة والجماعة كده اهو امال ايه الفرق بينه وبين الشيعة بقى لا الشيعة يقولون بالنص على الإمام لأن الله اختار الإمام وأمر نبيه بالنص عليه احنا بنقولش كده نقول يجب إقامة الإمام حسب ما تيسر حسب حسبما تتيسر الأحوال بأي صورة من الصور مش عارفين هيبقى مين اللي يجي عليه الدور الأئمة من قريش إن أمكن وده الأصل وإن اضطروا لغير ذلك فماشي اللي اللي جاء يعني الموضوع مش مش مش منصوص عليه ولا حاجة مفيش نص على واحد بعينه لكن هم يقول لك لا ده النص جاء من الله عليه وأمر النبي بالنص عليه وطبعا بيروى حديث طبعا مكذوب مش عندنا عندهم هم ال- الخليفة من بعد علي فمن فمن بعده الوصي مش عارف الحسن ثم الحسين ثم علي زين علي ويقول لك ال- القصة دي طيب ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده طب والنبي ما عملش كده ليه لما هو الموضوع كده فعلا والنبي مأمور بالنص عليه وإن هو ينصبه للناس النبي كده ما جابش سيدنا علي ولا يا جماعة اهو هذا علي رضي الله عنه خليفتي من بعدي أمرت بأن أنص عليه يبقى لازم النبي عشان يبقى نبي وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة الواجب على هذا النص إن هو يكون جاب سيدنا علي كده قدام على على على رؤوس الأشهاد وقال يا معشر المسلمين هذا علي خليفتكم من بعدي حلو المفروض ده يكون حصل لو ما حصلش يبقى النبي كده إيه لم يبلغ الرسالة وخان الأمانة وحاشاه عن هذا ولما النبي عمل كده الصحابة عملوا إيه سمعوا كلام النبي ولا باعوه وقالوا لا لا لا احنا نمشي مع أبو بكر الصديق الكافر ومع عمر الكافر وسيبك من النبي ده مش عايزين نسمع كلامه ماذا فعل الصحابة الصحابة كلهم ضد سيدنا علي طب ليه ضد سيدنا علي ليه عمل لهم ايه سيدنا علي يعني عشان زعلانين منه كده قوي وكلهم النبي يقول لهم علي يقولوا كلهم لا ابو بكر ايه ده هذا يظ- يظن بهم نذهب الى فاصل قصير ثم نعود لنرى هذه العجائب والاساطير فابقوا معنا عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا زال حديثنا موصولا مع تعريف الإمامة عند الروافض من كتبهم فبيقول آه، محمد حسين آل كاشف الغطا بيقول فكذلك يختار الله للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه للناس إماما فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع علي على زعمهم الصحابة كلهم كده رفضوه كلهم كذبوا بهذا يعني ليس فيهم رجل رشيد كلهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وردوا قوله واتبعوا رجلا آخر هذا ما لا يمكن أن يقوله عاقل ثم لو أن عليا رضي الله تعالى عنه منصوص على خلافته ومنصوص على إمامة أولاده من بعده لماذا خاف عليه صلى الله عليه وسلم من القتل يوم الأحزاب القصة الشهيرة اللي بيرويها أصحاب السيرة وإن كان فيها كلام وفي ألفاظها بعض زيادات لما جاء عمرو بن عبد ود وجاوز مضيقا في في الأحزاب جزء كده ضيق احنا معدي منه في الخندق يعني يوم الخندق يوم الأحزاب مر من جزء ضيق من الخندق ووقف على رؤوس المسلمين هل من مبارز هل من مبارز هل من مبارز كل هذا وعلي يقول أنا له يا رسول الله دعني له فالرسول يقول له اجلس يا علي إنه عمرو بن عبد ود قول له اقعد ما تعرفش مين ده هو كان كان علي مازن صغير السن ابن 20 سنة ولا حاجة وعمرو وعمرو كان ابن 90 عاما وكان من من فرسان الجاهلية المخضرمين وكان يعد بألف والراجل عمال يستفز المسلمين يقول هل من مجا هل من مبارز هل من مبارز والناس عارفين مين دوت وما فيش حد عايز يغامر يعني إلا إذا لازم الأمر وعلي يقول أنا لها المهم صم كان يقول له إني أظن بك أن إني أظن عليك بها إني أظن بقتلك ويقول وبعد أن خرج علي البس صلى عطر السحاب وأعطاه سيفوز الفقار وراح يقاتل عمرو فصدق ذا يبتهل ويدعو ربه هذا كلام الشيعة دي رواية الشيعة لهذا الكلام هو عندنا في ابن كثير بلفظ آخر ليس فيه هذه الزيادات يعني لكن في كتب الشيعة يرون هذه القصة مثلا بعث عليا لقتال عمرو بن عبد ود رفع يديه يبتهل ويبكي ويقول اللهم لا تفجعني في علي لما ده ابن عمي وانت فجعتني في حمزة وفي وفي جعفر فلا تفجعني في علي تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عارف ان هو هيبقى الخليفه من بعده خايف ليه كده الا يصدق وعد الله طب ربنا المفروض هم بيقولوا ربنا نص على علي وامر النبي بالنص عليه وده كان عندهم قبل الهجره من قبل الهجره والكلام ده موجود ومنصوص على علي كما تروي روايات كتب الشيعه طب النبي عارف ان هو هيبقى من بعده خليفه وربنا قال له ده الخليفه من بعدك ونص هو على ذلك وعلم المسلمين هذا طب خايف ليه كده خايف خايف عليه يموت ازاي الم يصدق ربه في كونه الخليفه من بعده أم لم يصدق نفسه لا شك أن هذا ينسف هذه الرواية في كتب الشيعة تنسف حكاية النص دي وحكاية أن علي منصوص عليه والكلام ده كله لفين ده لما كان لو كده ما كانش خاف عليه كده قوي وأخذ يبتهل ويبكي الله لا تفجعني بعليك ولا تاني بحمزة يوم أحد وهناك أدلة كثيرة جدا جدا من كتبهم أنفسهم تفسد هذه العقيدة الباطلة المهم خلينا نكمل بس في التعريف والإيه والتقيل جاي ورا طيب لما هو كده ال ال ال ال ال الإمامة دي منصب إلهي وربنا الذي يختار وينص عليه ويأمر نبيه بالنص عليه والقصة الجميلة دي الحكاية الجميلة أوي دي ما الفرق إذا بين الإمام وبين النبي فما كانوا بقى أئمة وخلاص اشمعنى خلوهم خلوهم أئمة يعني وغيروا النظام طب ما هو اللي يبقى كده دايما بيبقى رسول يعني ايه بقى ليه هم فرقوا او ايه الفرق يعني بالطريقه دي ما دام ده بيختاره الله وبينص عليه والحكايه دي كلها وكمان هيجي بعد شويه يقول لك بينزل عليه جبريل كمان طب ليه هو ما بقاش نبي ليه ما خلوهمش انبياء تعال نسمع كلام الكليني ثقة الإسلام الكليني وده بقى البخاري بتاع الشيعة أصدق كتبهم وأصحها على حد زعمهم الفاسد الحج الكليني بيقول إيه بيقول سئل, سئل الإمام الرضا ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام إيه الفرق بين الرسول والنبي والإمام فكتب أو قال الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول ينزل عليه جبرائيل الرسول بيجيله جبريل عليه السلام فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي ما هو جبريل الوحي ولا في حد تاني بينزل بالوحي عندكم يعني ماشي وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام جميل خالص ده الرسول بينزل عليه جبريل وممكن يقول الوحي اللي هو غير جبريل باين يعني وبيشوفه بيسمع منه وممكن يشوفه رؤيا في المنام طب ده امال طب والنبي والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع بقول النبي ده بقى بحالات احيانا يرى جبريل يجي له كده يقف قدامه كده ويكلمه واحيانا يسمع صوته ما يشوفش حد سماعي ماشي جميل برضو قوي طبعا ده فرق غير معتبر لان تفرق ايه السماع عن الرؤيه ما هو بلام هو جبريل وكلمه ولا سمعه ولا شافه ايه الفرق يعني بين الرسول والنبي كده ايه الفرق يعني النبي بيشوف جبريل على طول والرسول بيشوف جبريل على طول والنبي بيشوفه مره وما بيشوفوش مره طب ما هو خلاص ده لما شافه مره بقى عرف ان ده الوحي وكلمه بقى ما يبقى يجي له يكلمه من ورا من من من يقف قدامه ما يقفش قدامه خلاص ما هو بقى هو ما عارف مين دوت ما هو عرفه خلاص تعرف عليه ايه الفرق يعني بين الرسول والنبي ما فيش فرق في الواقع لكن عديها تعالى بقى على الفرق بين الرسول والنبي وبين الامام اسمع العجب قال لك وال والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص لكن الامام بقى بيجي له جبريل وبيسمعه لكن ما بشوفوش خالص طب ليه طب مش عايز يوريه نفسه ليه ما دام بيجي له جبريل وده امين الوحي وجاي له اكيد شايل حاجه جايب رساله يعني وبسمعها له اهو طب ما يشوفه يعني فرقت ايه الشوف دي لما يشوفه يحصل حاجه مثلا يعني هتفرق حاجه لما يشوفها ما يشوفوش طب هو لما ما شافوش ما الذي علمه ان هذا الوحي ان هذا جبريل عرف منين بقى هو المفروض لما شافوش قبل كده ولا سمع صوته وهو بيتكلم كده قدامه فما ادراه ان هذا الصوت صوت وحي او صوت جبريل وقد يكون صوت شيطان ولا حاجة ايه اللي عرفه ده جبريل بلام هو ما بيشوفش خالص بيسمع بس سماع يعني ماشي طبعا هذا النص مع انه نص خرافي ونص يعني غير مقنع اطلاقا ولا يقبل في الفرق بين النبي وال- وال- والامام ولا يفيد شيئا الا انهم نقضوه ده كان كلام الكافي كلام الكليني في الكافي ان ال ال ال ال ال ال الامام علي بقى واولاده يعني رضي الله عنهم بيجي لهم جبريل وبيكلمهم وبيجي لهم رسائل من ربنا يعني وحي اهو لكن مش بيشوفوا جبريل بيسمعوا صوته بس هم ما عرفش يعرفوه ازاي ده ان صح هذا الخبر طبعا هذا كله كذب وضلال يعني لكن عقلا ما ادراهم ان هذا جبريل قال لك ما هم عارفين كل حاجه طب ما ما شافوهوش ليه ما دي حاجه برضه شوف دي حاجه من الحاجات اللي هم كل اللي هم ع- لا يخفى عليهم شيء طب ما يشوفوه يعني فرقت ايه دي ما فرقتش حاجه وهم لو ما شافوش ما يبقاش ما يبقاش جبريل يعني كلام مش راكب على بعض لكن المجلسي ما عجبوش الكلام ده خالص وحس ان هو كده برضه ايه مش مرتاح يعني فراح الحاج المجلسي في كتاب البحار عقد بابا بعنوان باب ان الملائكه تاتيهم تاتي الائمه وتطأ فرشهم تقعد على الايه بتدوس على السجاد بتاعهم وتقعد عليه كمان وانهم يرونهم فلنفاه الكافي اثبته الايه الم... ال... ال- صاحب البحار المجلسي عشان هم كلهم متناقضين اصلا مفيش حد فيهم بيصدق التاني ولا حد فاهم تاني قال ايه كله بيقول من دماغه من دماغه خلاص وهم عارفين ان هم مهما يقولوا من العك والتناقض اتباعهم مش موجودين خالص مش هنا قول انا سامعك ومركز معاك وعاجبني كلامك اللي انت تقوله هسمعه غلط صح مش فارق معايا حاجه مش هفكر اصلا طبعا ده قوم لا عقول لهم الكافي بيقول ما بيشوفش الملائكه عشان يبقوا الوالي ال- الامير ال- ال- الامام ما يشوفش الملائكه ما يشوفش جبريل بيسمعه بس والمجلس يعقد باب باب ده يعني ده منهج بقى عنوانه دي قاعده يعني باب ان الملائكه ترى الملائكه تاتي الائمه تاتيهم تطأ فرشهم وانهم يرونهم وذكر فيه 26 حديثا منها ما ذكره عن جعفر الصادق برأه الله من هذا الإثم قال إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا بتيجي تزورنا في, في الرحال يعني وتتقلب على فرشنا بتنام عندنا كمان ويجوا يتقلبوا على الفرش بيناموا عندنا يعني يا سلام وتحضر موائدنا وبتاكل يعني رز ولبن ولا ايه ايش هذا وت- وتحضر موائدنا طب بتحضر تتفرج ولا بتاكل ما قالناش صراحه ليش يقول دي وتاتينا في كل وقت صلاه لتصليها معنا انا لا اعرف نصا يثبت ان الملائكه بتصلي معانا الصلوات اخذ هناك قول قول ال- ال- ال- للسبكي وتبعه عليه السيوطي ان الملائكه مكلفين النبي صلى الله عليه وسلم برسل الى الملائكه قالوا ان الملائكه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى الملائكه ولكن الجماهير على ان ذلك غير صحيح وأن الرسالة فقط للإنس والجن الملائكة دول الناس يعني الملائكة هؤلاء ليسوا لي- ليسوا مكلفين أو ليسوا مكلفين تكليف الأمر والنهي هم مأمورين بأمر عليه ثابتون لكن ما عندهمش قصة إن هم التخيير يعني إن هم يعملوا باختيارهم هذا أو ذاك وبالتالي ما عندهمش ما لا لا ليس تفرض عليهم الصلاة بتاعتنا دي هذا مبلغ علمي قالوا وتأتينا في كل وقت ستصليها معنا وما من يوم يأتي إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث في الأرض طيب وعن الصادق ودي أنأح عن جعفر أيضا برأه الله من كذب الكاذبين رضي الله عن جعفر قال إن منا لمن ينكت في أذنه في ناس منا بيوشوشون في ودانهم الملائكة طب حلو وإن منا لمن يؤتى في منامه يقول الملك هو نايم وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة على الطشت حاجة طرقعة كده يعني هيصة ماشي وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبريل وميكائيل يا إلى بيضة مين اللي أعظم من جبريل وميكائيل بيجي له ده ده قصده ربنا ده ربنا بيجي لهم كمان ده ما حصلتش للنبي صلى الله عليه وسلم ده انتوا كده عديتوا الأنبياء خالص وهيجي فعلا عندهم في كتاب الكافي وفي كتاب البحار باب أن الأئمة أفضل من الأنبياء ده عدوا خالص بقى ده ده ضلال مبين يعني وده كلام الراجل عنده ما يقرب من 40 باب في الكلام دوت سنذكر بعضها في موضع طيب الراجل وهو المجلسي خلى الكلام اللي قاله الكافي ان هو الفرق بين الرسول والامام ان الرسول بيشوف ال- ال- الملك وبيسمعه والامام بيسمع وما بيشوفش الراجل طبعا ايه دمر هذا الكلام وخلى ان الامام بيشوف الملائكه وبيقعدوا معاه على الفراش وبيناموا ب- ب- ب- بيناموا كمان في الفراش ويقعدوا كده ايه يتقلبوا على الفرش وبيجوا يحضروا بقى الاكل ويدوا على الموائد وبياكلوا وح- وبيصلوا حاجه جميله خالص عايشين معاهم ملائكه يعني ده بيشوفوهم اهو ويرونهم وكل حاجه زي الفل اه طب ما بقى ايه الفرق فعلا بين النبي وال- والامام كده عم المجلسي انت قال المجلسي ان استنباط الفرق بين النبي والامام من تلك الاخبار لا يخلو من اشكال اشكال ايه ده هي المشكله ده انتوا كلكم مشكله في بعضيكم وكذلك الجمع بينهما مشكل جدا انا صراحه كده عكيتها ومش عارف احلها هو اللي قال كده بيقول الجمع لا يخلو من اشكال وادراك الفرق مشكل مش عارفين نعمل حاجه طب انت ما انت الع- ما انت اللي عجنتها يا سيدي انت اللي خ- انت اللي خرفت من دماغك اخبار واكاذيب نسبتها لال البيت عليهم رضي الله عنهم ورحمهم وبوظت بها الكلام ده كله ثم قال ولا نعرف جهة عدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء ولا تصل ولا يصل عقولنا فرق بين فرق بين النبوة والإمامة جاب من الآخر الراجل جاب على بلاطة يعني قال بصراحة أنا مش فاهم ده المجلسي أحد أكابر علمائهم صاحب بحار الأنوار بحار الظلمات بيقول والله أنا كده بقى فعلا مش فاهم طب هو إيه المانع إن هم يسمون أنبياء هم بيشوفوا ملائكة بتقول لهم ملائكة بتخبرهم ملائكة وبيقول لهم الوحي وجبريل وميكائيل ومن هو أعظم منهما ده بيقول لهم ربنا طب ما المانع من تصف... من تصفيهم بالنبوة إذا قال لك الظاهر الورع بقى والأدب والذوق يعني الظاهر ان هم منع يعني م- ال... ال... الذي منع اتصافهم بالنبوة هو رعاية خاتم الأنبياء عشان ربنا بس وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه خاتم الأنبياء خ- خاتم النبيين يعني مش حابين مش حابين يزعل النبي بس يعني هو هم هم صراحة ال... ال... الأئمة يطلعوا كلهم أنبياء كده هم أنبياء بصراحة بس احنا مكسوفين نسميهم أنبياء علشان هنزعل النبي احنا المفروض نبي ربنا قايله انت اخر انت اخر الانبياء وانت خاتم النبيين ومبسوط بدي قوي فهنزعله في دي ونقول ان دول انبياء بعدك لا لا لا بلاش عيب دي لكن بصراحه اهو لا يصل عقولنا فرق بين النبوه والامام بس بجد وده كلام المجلسي انا مش عارف الفرق مش مش فاهم ايه الفرق بينهم هم زي بعض يعني النبي زي الامام زي الرسول كلهم حته واحده طيب إن لم يكن في الدنيا كلها إن لم يكن هذا الكلام كفرا بو- بواحا إذا ما كانش ده كفر فهل في الدنيا كفر يعني من يكذب القرآن ويزعم أن آل البيت تنزل عليهم الملائكة جبريل وميكائيل ومن هو أعظم منهما من أعظم من هو أعظم صورة منهما وان هم بييجوا يناموا معاهم في البيوت على الفرش وبياكلوا وبيشربوا وعايشين حياتهم زي الفل وبيسمعوهم وكل حاجة وان هم المفروض يسموهم انبياء بس مكسوفين بس يعني عشان مش عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يزعل يعني وعشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم هنسيبهم هنسميهم أنب- اولياء ولا هنسميهم ائمه وانت بس النبي يعني بردوه يعني صلى الله عليه وسلم عشان ربنا قال له انت ختم النبيين فما تجيش عيب لا ما شاء الله مؤدبين قوي يعني من لا يرى هذا الكلام كفرا بواحا فهل في الدنيا كلها كفر بعد ذلك طبعا لا طيب وبناء عليه عليه ان جماعه مش مش لاقيين فرق هم مش لاقيين فرق بين النبي وبين ال- بين, بين الامام زي بعضه امتلأت كتبهم بالغلو الشديد جدا المغرق في فضل ال- أو في فضل ال ال ال الائمه وفي كل من كتاب الكافي للكليني اللي هو عادوا عندهم اصح كتاب والبحار للمجلسي أبواب مش أحاديث في فرق بين حديث وبين باب باب ده يعني مجموعة من الأحاديث تشكل وحدة كاملة موضوعية تؤكد على أصل ما أو أو اعتقاد ما أو قاعدة معينة بيستدل لها ده الباب لكن الحديث ده ممكن يقول لك والله الحديث ده فهمتوه غلط هو مش قصدنا كده خالص انتوا فهمتوه غلط خالص ده احنا قصدنا حاجة تانية فنقول طب تعالى نشوف الباب اللي الإمام حطه فيه حطه في باب إيه أنا وأنت مختلفين في حديث الحديث ده أنا بقول لا يفهم منه كذا تقول لا يفهم منه حاجة تانية خالص أقول لك يا عم خلاص تعالى نرجع إلى المصنف اللي صنف الكتاب دوت نشوف هو كان قصده يحطه تحت معنى إيه هنلاقيه كده عامل عنوان فوق العنوان دوت هو اسم الباب يبقى هو كان قصده إن الحديث دوت يدخل تحت هذا الباب فالراجل ريحنا صراحة جزاه الله خير يعني جزاه الله شرا الكليني أو المجلسي ريحنا وريحهم خالص لو كانوا بيفهموا يعني وجاب أبواب كاملة من بابه هقول لكم الآن بعض بعض عناوين هذه الأبواب وفيها كم حديث وسأذكر نموذجا من كل باب لتعلموا كيف أن القوم كفار مشركون ضلال إن اعتقدوا هذا قال باب ده في كتاب بحار الأنوار المجلسي الجزء 26 صفحة 194 لصفحة 200 قال باب أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام يا سلام يا سلام إن, الأو... إن, ال... إن, ال... إن الأئمة علي رضي الله عنه وأولاده رضي الله عنهم هم لا يقبلون هذا حاشاهم من هذا أعلم من الأنبياء عليهم السلام وساق فيه 13 حديث عشان اللي ما يشتري يتفرج واللي ما بيفهمش يفهم واللي ما بيشوفش يشوف قال باب تفضيلهم على الأنبياء وعلى جميع الخلق ده باب تاني عند مين دوت ده برضه في بحار الايه في بحار الأنوار وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق وأن اسمع بقى كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن أولي العزم دي تقيلة قوي إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم وذكر في هذا الباب المكسور دوت 88 حديث هن أولي العزم من الأنبياء اللي هم قبليهم بألوف السنوات إنما صاروا أولي عزم لأنهم كانوا بيحبوا الأئمة بيحبوا علي رضي الله عنه الحسن والحسين السادة الأطهار دول يعني طب يعني أنت عايز تقول لي وأن باقي الأنبياء ممن ليسوا من أولي العزم وهم عامة الأنبياء كانوا يكرهونهم هتكفرهم هم رخرين بقى يا الله بالمرة أنت سايب حد كفرهم لنا يا سيدي ما ده معناه ما عندهم لا يبغض عليا إلا كافر وإن أولي العزم ده كلام المجلس المجرم في بحار الأنوار بيقول وأن أولي العزم إنما صاروا أولي عزم بحبهم بحب الإيه الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وذكر في هذا الباب المجرم 88 حديث بيقولوا الكلام ده يعني عايز أقول لك إن إبراهيم إن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم إنما صاروا من أولي العزم لأنهم أحبوا الأئمة طب وباقي بقى الأنبياء آدم وإدريس و... ولوط وهود وصالح ويونس وشعيب وال... دول لا دول ما كانوا بيكرهوا آل البيت وعشان كده ما بقوش أولي العزم طيب باب أن الأنبياء الباب الثالث بقى عند برضه عند بحار الأنوار بحار الظلمات للمجلسي بيقول باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم عليهم السلام وفيه 16 حديث وإن احنا معروف طبعا عندنا أهل السنة أن مثلا قال لكل نبي دعوة مستجابة وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالمجرم المجلسي بيقول لا خد بالك ده أي نبي دعا دعوة واستجيبت له إنما استجيبت له لأنه استشفع بآل البيت أهو باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بآل البيت عليهم السلام بالأئمة يعني وذكر فيه 16 حديث في هذا اللغو وهذا الايه العبث خد دي كمان برضه في بحار الأنوار باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وجميع معجزات الأنبياء يا جامد كل الأنبياء خدهم بقى كده إيه خدهم باكج كده مع بعضهم في آل البيت بيعملوا كل حاجة إحياء الموتى معجزة سيدنا عيسى عليه السلام وإبراء الأكمه والأبرص مش بس كده وأي معجزة نبي موجودة عندنا نعمل كل حاجة كله موجود اللي نفسه في حاجة هنعملها له يا سلام ما شاء الله حاجة جميلة جدا باب أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض عارفين اللي فوق واللي تحت والجنة والنار وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض كل يوم بياخدوا لفة كده في الأرض والسماوات كلها يشوفوا كل حاجة ويعرفوها راح فين وجاي منين يتابعوا طبعا بقى الرعية ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وساق فيه هذا المجرم المجلسي 22 حديث في العك دوت وهذا الباب جاء في الكافي للكليني بعنوان باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله وسلامه عليهم وفيه ستة أحاديث طبعا لسه في أبواب كتيرة أو فيها الكلام دوت سنذكر كثيرا منها في اللقاء القادم حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك الله فيكم جميعا
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء